أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإخوتي في الله أنا أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله هذا هو الدرس الثامن والعشرون 28 الثامن والعشرون من دروس العقيدة الطحاوية وكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي في تلمس والتقاط حكمة الله بعض حكم الله جل جلاله في خلق إبليس وذكر الشيخ في البداية أن هذا إثبات لقدرة الرب على خلق المتضادات المتقابلات فخلق إبليس وخلق جبريل جبريل عليه السلام وإبليس لعنه الله وسبحان الملك اثنين ظهور أسمائه القهرية مثل القهار والمنتقم والعدل والشديد العقاب والسريع العقاب وذي البطش الشديد فإن هذه الأسماء والأفعال كمال لابد من وجود متعلقها ولو كان الجن والإنس على طبيعة الملائكة لم يظهر أثر هذه الأسماء طب لو كانوا كل الناس مطيعين ربنا ينتقم من مين ينزل بطش الشديد بمين يغضب على مين دي الصفات لازم تظهر عشان كده الرسول مصلي عليه صلى الله عليه وسلم قال لو لم تذنبوا ها لذهب الله زي ما هتيجي معانا قال ومنها ظهور آثار أسمائه المتضمنة لحلمه وعفوه ومغفرته وستره وتجاوزه عن حقه وعتقه لمن شاء من عبيده فلولا خلق ما يكرهه من الأسباب المفضية إلى ظهور هذه الأسماء لتعطلت هذه الحكم والفوائد وقد أشار النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم إلى هذا بقوله لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون ويستغفرون فيغفر لهم رواه مسلم يبقى عشان يظهر أثر اسم الله الحليم الكريم الودود الرحيم الغفور العفو مش دي كلها أسماء أثرها فين لازم تذنب عشان يظهر أثرها ويعفو عنك ويسترك ويعافيك ويحلم عليك ويكرمك ويغفر لك ظهورها يحصل لما تذنب ومنها ظهور آثار أسماء الحكمة والخبرة فإنه الحكيم الخبير الذي يضع الأشياء في مواضعها وينزلها منازلها اللائقة بها فلا يضع الشيء في غير موضعه ولا ينزله في غير منزلته التي يقتضيها كمال علمه وحكمته وخبرته فهو أعلم حيث يجعل رسالاته وأعلم بمن يصلح لقبولها ويشكره على انتهائها إليه وأعلم بمن لا يصلح لذلك فلو قدر عدم الأسباب المكروهة لتعطلت حكم كثيرة ولفاتت مصالح عديدة ولو عطلت تلك الأسباب لما فيها من الشر لتعطل الخير الذي هو أعظم من الشر الذي في تلك الأسباب وهذا كالشمس والمطر والرياح التي فيها من المصالح ما هو أضعاف أضعاف ما يحصل بها من الشر ومنها حصول العبودية المتنوعة التي لولا خلق إبليس لما حصلت فإن عبودية الجهاد من أحب أنواع العبودية إليه سبحانه ولو كان الناس كلهم مؤمنين لتعطلت هذه العبودية وتوابعها من الموالاة لله سبحانه وتعالى والمعاداة فيه وعبودية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعبودية الصبر ومخالفة الهوى وإيثار محاب الله تعالى وعبودية التوبة والاستغفار وعبودية الاستعاذة بالله أن يجيره من عدوه ويعصمه من كيده وأذاه اللهم أجرنا من عدونا واعصمنا من كيدهم وأذاهم إلى غير ذلك من الحكم التي تعجز العقول عن إدراكها في حكم كتير بقى في خلق إبليس تعجز العقول عن إدراكها فإن قيل وإن كنت أنا بقول يعني مبدأنا يا جماعة مش ما بحبش قال وقيل دي قيل قلنا لكن احنا بنقرأ الكتاب وربنا يستر يقول فإن قيل هل كان يمكن وجود تلك الحكم بدون هذه الأسباب كان ممكن ربنا سبحانه وتعالى يوجد الحكم دي كلها بدون ايجاد ابليس اصلا اه قادر يقول هذا سؤال فاسد وهو فرض وجود الملزوم بدون لازمه كفرض وجود الابن بدون اب او حركه بدون متحرك او التوبه بدون التائب فان قيل كيف يتاتى الندم والتوبه مع شهود الحكمه في التقدير ومع شهود القيوميه والمشيئه النافذه قيل هذا هو الذي اوقع من عميت بصيرته في شهود الامر على غير ما هو عليه فراى تلك الافعال طاعات لموافقته فيها المشيئه والقدر وقال ان عصيت امره فقد اطعت ارادته وفي ذلك قيل اصبحت منفعلا لما يختاره مني ففعلي كله طاعات وهؤلاء اعمى الخلق بصائر واجهلهم بالله واحكامه الدينيه والكونيه فان الطاعه هي موافقه الامر الديني الشرعي لا موافقه القدر والمشيئه ولو كان موافقه القدر طاعه لكان ابليس من اعظم المطيعين له ولكان قوم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وقوم فرعون كلهم مطيعين هذا غايه الجهل لكن اذا شهد العبد عجز نفسه ونفوذ الاقدار فيه وكمال فقره الى ربه وعدم استغنائه عن عصمته وحفظه طرفه عين كان بالله في هذه الحال لا بنفسه فوقوع الذنب منه لا يتأتى في هذه الحال البتة فإن عليه حصنا حصينا فلا يتصور منه الذنب في هذه الحالة اللي هي ايه إذا شهد العبد عجز نفسه ونفوذ الأقدار فيه وشهد العبد كمال فقره إلى ربه وشهد العبد عدم استغنائه عن عصمة الله وحفظه طرفة عين كان بالله في هذه الحال لا بنفسه فيعصمه ربه هقولهم تاني صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم ما بتكتبش ليه اه ليه تتفرج إذا شهد العبد عاجز نفسه يبقى نمرة واحد تقول أنا عاجز ما أعرفش أعمل مصلحتي أنا ما أعرفش مصلحتي إذا شهد العبد شهود بقى شهد العبد عجز نفسه اثنين شهد العبد نفوذ الأقدار فيه إن هو القدر ماضي عليه فيا رب استر ورد عني قدرك ولا يرد القدر إلا الدعاء ثلاثة وشهد العبد كمال فقره إلى ربه يا رب أنا ما أقدرش ولا أملك ولا أستطيع أنت وحدك القادر وشهد العبد عدم استغنائه عن عصمة الله يا رب أنا ما أقدرش أعصم نفسي ولا أقدر أشيل نفسي ولا أقدر أمنع نفسي ولا أقدر أحمي نفسي شهد عدم استغنائه عن عصمة الله وحفظ الله له طرفة عين إذا شهد الأربعة دول اللي هم العجز ونفوذ الأقدار فيه وكمال الفقر وعدم الاستغناء عن ربنا كان في هذه الحال بالله لا بنفسه يبقى ماشي في الدنيا دي بمين بربنا مش بدماغه مش بلسانه مش بعينيه مش بتدبير امره مش انا اللي بعمل ده انت اللي مسيرني وانا موافق سيرني فيما تحب واعصمني مما تكره كان في هذه الحال بالله لا بنفسه فوقوع الذنب منه لا يتأتى في هذه الحال البتة فإن عليه حصنا حصينا كنت بقول امبارح أشعة لا إله إلا الله لما تبقى أشعة قوية جدا ابن القيم بيقول كده في منزلة التوبة في المدارك إذا كانت أشعة لا إله إلا الله قوية جدا تحرق كل الشبهات وكل الشهوات فيصبح لا عنده شبهة ها ولا شهوة اللي الناس بتدعيه شهوات وهتموت عليه ده الأكل والشرب والفلوس يبقى عنده ملوش أدنى قيمة اللي الناس هتموت عليه ده يا شيخ انت مش عارف الفتن اللي احنا فيها النسوان عريانه في الشوارع ويقول نسوان ايه القرف اللي انتوا بتبصوا ده ده قرف دي حاجات مقززه يا جماعه دي مقرفه انتوا بتبصوا على ايه هو مش عارف اللي الناس فيه لان هو مع مين بربنا هو بالله مش بنفسه هو لو بنفسه ما هو بشر هو لو بنفسه ما هو بشر ولوش قهوه زيه زي البشر لكن لما بقى بالله ربنا ايه عصم عصمه ازاي وراه قبح هذه سيدك النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعجبته محاسن امراه فليذكر مناتنها فربنا وراله النتن فما بقاش شايف المحاسن بقى شايف ايه النتانه فقرف فبقى قرفان من الوضع ده دي ما يعملهاش الا مين الا ربنا زي ما بقول لك كده القاهر بقى وهو القاهر فوق عباده مش قلت لك كده ممكن واحد يجيب مطوه ويحط لها في دماغك ويقول لك اشرب تشرب غصب عنك لكن ربنا سبحانه وتعالى يقهر باطنك بحيث تشرب بارادتك فربنا يحول الاراده وصلت يا يا يا مسلمين فوقوع الذنب منه لا يتأتى في هذه الحال البتة فإن عليه حرصا حصينا فلا يتصور منه الذنب في هذه الحالة فإذا حجب عن هذا المشهد وبقي بنفسه استولى عليه حكم النفس آه لما يستغني عن ربنا بقى يقول لك أنا بطل انت لو حطيتني في وسط 100 واحدة ولا يحركوا مني شعرة تعالى يا بطل واحدة تلعب بيك كورة واحدة بس مش 100 واحدة بس وفي الاخر انا ما اعرفش ازاي انا وقعت انا م- م- لا ي- كنت لا يمكن اقع وعندنا في الفلاحين يقولوا ايه اه ما يقع على الشاطر مش كده اه ما يقع على الشاطر يعني ايه اللي هو المعجب بنفسه المعتد بنفسه اللي بيظهر او اللي بيظن استغناؤه عن ربه لازم م- مش انا محسن انا البطل لا ده انا بمين انا بربنا انا بيه ومن غيره ابقى فاذا حجب عن هذا المشهد ما شافش فضل ربنا عليه ما شافش نعمه ربنا عليه ما شافش عصمة ربنا ليه ما شافش إحاطة ربنا بيه ما شافش قدر ربنا اللي مسيره إذا حجب عن هذا المشهد وبقي بنفسه شايف نفسه بس شايف دماغه وشايف الأسباب قدامه وشايف تخطيطه وتدبيره لنفسه استولى عليه حكم النفس وقد أجمع العلماء أن الخذلان أن يكلك الله إلى نفسك والتوفيق ألا يكلك الله إلى نفسك يبقى لو ربنا سابك لنفسك طب روح ورينا تعمل مش قلت لكم القصة دي زمان الواد اللي خرج من رمضان قال لك أنا عملت رمضان كده عشرة على عشرة رمضان السنة دي كان يعني شوف صيام وقيام وتهجد واعتكاف وعمرة وختمات وصدقات وإفطار عملت رمضان عملت رمضان عشرة على عشرة رمضان ما حصلش انا عملت رمضان بعد رمضان مباشرة واحدة اتصلت بيه لعبته زنا ازاي هو جالي عينيه كده حمراء زي الدم ومنفخة وهيموت بيترعش انا ازاي اقع في الوقعة دي ما انت بتقول انا عملت وانا عملت انا عملت انا عملت قال لك طب شوف اعمل دي انا عملت طب ورينا هتعمل ايه معلم ادام انت عملت ما هو ما قالش ايه ربنا وفقني ربنا اعني ربنا يسر لي ربنا نسي ربنا هو بيقول ايه انا عملت وبعضنا بيقول ربنا وهو مش قصده ربنا وعايز يقول انا عملت فعشان كده بقول لك كده ربنا سبحانه وتعالى يبتليه بلا صغير خالص طب ورينا هتعمل ايه في ده وكله الى نفسه فزن لا يتصور مثل وده اجابه سؤال كتير من الاخوه اللي بيقول لك لما اقوم الليل وتبقى الليله مظبوطه اصبح الصبح يبقى النهار ملخبط خالص ايه السبب مع ان السلف بيقولوا من احسن في ليله كفئ في نهاره ومن احسن في نهاره كفئ في لا هو شاف نفسه بالليل فربنا خذله بالنهار ممكن طاعاته تبقى معاصي وصلت يا رب تفهمه فإذا حجم عن هذا المشهد وبقي بنفسه استولى عليه حكم النفس فهنالك نصبت عليه الشباك والأشراك وأرسلت عليه الصيادون فإذا انقشع عنه ضباب ذلك الوجود الطبيعي فهنالك يحضره الندم مش قلت لك جالي بقى بيعيط وعينيه دم كده وبيترعش كده ازاي انا عملت كده مش سكتي دي والله ما بعرف اعمل الحاجات دي ولا بحبها ولا هي من طبعي ازاي انا وقعت لما كشف عنه بقى شفت انت عملت ايه بدا يندم ويبكي فهنالك يحضره الندم والتوبه والانابه فانه كان في المعصيه محجوبا بنفسه عن ربه فلما فارق ذلك الوجود صار في وجود اخر فبقي بربه لا بنفسه الكلام ده كلام عالي قوي فاضل لكم 100 سنه وتفهموا بس كل انسان يعرفه من نفسه يلاقي نفسه احيانا كده ضايع ومش عارف هو ضايع ليه وبعدين يتداركه ربه برحمته يقول سبحان الله انا مش عارف انا عديت ازاي احيانا الواحد وهو ماشي بالعربيه كده بل... عدى من جنب العربيه الثانيه ولا فرقت ملي ملي ده مش انت اللي عملته ولا العربيه تعمله انا كنت لسه بقول لعمك الميكانيكي ان دلوقتي وانا ماشي على 160 الفرامل ما العيب في الفرامل ولا في الكاوتش؟ قال لي لا ما هي 160 لا فرامل ولا كاوتش الموضوع ده ملوش علاقه لا بالفرامل ولا ده ربنا ربنا اللي بيستر بقى هي كده رب ربك اللي بيستر وحتى مش ع... وعلى 60 نفسها مش على 160 اللي بيستر مين واللي بيوفق مين سبحانه وتعالى جل جلاله يبقى القضيه مش قضيه دكتور شاطر القضيه قضيه ايه توفيق ربنا وتسديد ربنا واعانه ربنا وقدر ربنا سبحان الله العظيم واحنا جايين على الكوبري بتاع اسمه ايه وسنا ده عربيه اللي هي البيجو السبعه راكب دي اجره ولابس كده في السور بتاع الكوبري المطلع فالواحد قاعد يفكر قال لا المفروض سواقين الاجره دولت اللي هو البيجو ده بقى له سنين على الطريق ازاي يغلط الغلطه دي؟ مش هو اللي غلط هو ده قدر بقى قدر يبقى مش السواقه مش ايه مش شطاره ولا مش السواقه الحياه الحياة مش شطارة ولا مهارة ده تقدير مين العزيز العليم ولازم تعلم الحكمة بقى ان ايه اذا ربنا وكلك لنفسك هتدخل في السور كده اذا ربنا سبحانه وتعالى تولى امرك هيسلكك سبحانه وتعالى فاوعى تغتر بنفسك وتقول دي احلى سواقه وانا نايم لا ده تسديد الملك جل جلاله تاني عايز اقرا الحته دي تاني عشان نعيشها اذا شهد العبد عجز نفسه ونفوذ الاقدار فيه وكمال فقره الى ربه وعدم استغنائه عن عصمته وحفظه طرفه عين كان بالله في هذه الحال لا بنفسه فوقوع الذنب منه لا يتأتى في هذه الحال البتة فإن عليه خصما حصينا فلا يتصور منه الذنب في هذه الحالة فإذا حجب عن هذا المشهد وبقي بنفسه استولى عليه حكم النفس فهنالك نصبت عليه الشباك والأشراك وأرسلت عليه الصيادون فإذا انقشع عنه ضباب ذلك الوجود الطبيعي فهنالك يحضره الندم والتوبة والإنابة فإنه كان في المعصية محجوبا بنفسه عن ربه فلما فارق ذلك الوجود وصار في وجود آخر فبقي بربه لا بنفسه فبقي بربه لا بنفسه فإن قيل إذا كان الكفر بقضاء الله وقدره ونحن مأمورون أن نرضى بقضاء الله فكيف ننكره ونكرهه فالجواب أن يقال أولا نحن غير مأمورين بالرضا بكل ما يقضيه الله ويقدره لم يرد بذلك كتاب ولا سنة بل من المقضي ما يرضى به ومنه ما يسخط ويمقت كما لا يرضى به القاضي لأقضيته سبحانه وتعالى بل من القضاء ما يسخط كما أن من الأعيان المقضية ما يغضب عليه ويمقت ويلعن ويذم يعني تقول ازاي يبقى حاجة ربنا قضاها وقدرها ونكرهها احنا نقول اذا كان ربنا اللي قضاها اصلا هو بيكرهها احنا لازم نكرهها فاحنا نكره ايه ما يكرهه الله ونرضى ما يرضاه الله والثاني يقال ثانيا هنا امران قضاء قضاء الله وهو فعل قائم بذات الله تعالى اثنين ومقضي وهو المفعول المنفصل عنه فالقضاء كله خير وعدل وحكمة نرضى به كله والمقضي قسمان منه ما يرضى به ومنه ما لا يرضى به ثالثا القضاء له وجهان أحدهما تعلقه بالرب تعالى ونسبته إليه فمن هذا الوجه يرضى به والوجه الثاني تعلقه بالعبد ونسبته إليه فمن هذا الوجه ينقسم إلى ما يرضى به وما لا يرضى به مثال ذلك قتل النفس له اعتباران فمن حيث قدره الله وقضاه وكتبه وشاءه وجعله أجلا للمقتول ونهاية لعمره يرضى به ومن حيث صدر من القاتل وباشره وكسبه وأقدم عليه باختياره وعصى الله بفعله نسخطه ولا نرضى به احنا خلاص الكلام في المسألة دي ان احنا اللي رضي بيه ربنا نرضى بيه واللي مرضيش بيه ربنا ما نرضاش بيه قوله والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان الشيخ يقول ايه والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان التعمق هو المبالغة في طلب الشيء والمعنى أن المبالغة في طلب القدر والغوص في الكلام في ذريعة الخذلان الذريعة الوسيلة والذريعة والدرجة والسلم متقاربة المعنى كذلك الخذلان والحرمان والطغيان متقاربة المعنى أيضا لكن الخذلان في مقابلة النصر والحرمان في مقابلة الظفر والطغيان في مقابلة الاستقامة وقوله فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله فسألوه إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به قال وقد وجدتموه قالوا نعم قال ذلك صريح الإيمان رواه مسلم بعض الناس بدأ يقول هم بيقولوا ايه انا نجد في انفسنا ما يتعاظم احدنا ان يتكلم به يعني ان بنلاقي في صدورنا كلام ما نقدرش نقوله بدا يقول هم وجدوا في انفسهم كذا هو ده الغلط بقى اذا كانوا هم ما قدروش يقولوه يبقى انت المفروض ايه ما تقولوش ما تدورش عليه عشان كده كل واحد مننا دلوقتي عمال يقول هم اللي وجدوا في انفسهم ايه في موضوع القدر ولا في موضوع صفات ربنا ولا في موضوع ما تدورش بس اي حاجة في صدرك تتعاظم انك تتكلم بيها يبقى علاجها اللي قاله النبي ده بقى ما تصلي عليه وما تنطقش بيها ولذلك دايما اقول ان علاج الوسوسة انه ايه يسكت ما يسألش ولا يبحث ولا يرد على الوسوسة لكن كل ما يسأل كل ما الوسوسة ايه تزيد اصل ده شيطان وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم ها ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون يبقى أنت دلوقتي لو رديت على الشيطان الشيطان هيسكت لا ده شيطان ده يرد عليك وترد عليه ويرد عليك وترد عليه ويرد عليك مش هتخلص فحلها الوحيد ها الرسول قال ايه فليستعذ بالله وليسفل عن يساره ثلاثا وليقل امنت بالله ورسله ولينتهي والايه يعني ينتهي ما تسألش الموضوع ده الإشارة بقوله ذلك صريح الإيمان إلى تعاظم أن يتكلموا به ولمسلم أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوسوسة فقال تلك محض الإيمان وهو بمعنى حديث أبي هريرة السابق فإن وسوسة النفس أو مدافعة وسواسها بمنزلة المحادثة الكائنة بين اثنين فمدافعة الوسوسة الشيطانية واستعظامها صريح الإيمان ومحض الإيمان هذه طريقة الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان انهم ايه ما بيتكلموش لا يتكلمون به دي طريقتهم ثم خلف من بعدهم خلف سودوا الاوراق بتلك الوساوس التي هي شكوك وشبه بل وسودوا القلوب وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق ولذلك اصنب الشيخ رحمه الله في ذم الخوض في الكلام في القدر والفحص عنه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الرجال إلى الله أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم الألد اللجاجة الخصم اللي بيخاصم كل شيء يعني دايما تعرف في وسط الإخوة كده دايما يطلع لنا مطلوع كده دايما واحد يتبنى المخالف التلفزيون بقى الرأي والرأي الآخر احنا هنعمل ايه بالرأي الآخر الألد الخاصم لجاجة ولدادة وخصومات وكل ده الكلام ده خطر على الإيمان أبغض الرجال إلى الله الألد الإيه؟ الخاصم وإنما يبقى في المقابل أحب الرجال إلى الله المؤمن كالجمل الأنف إذا قيل انقاد وإذا أنيخ على صخرة استناخ لا حتى لو كان الحديث ده هتقول لي إن مش هو في الموضوع اللي في الموضوع الاستسلام الاستسلام لظاهر الكتاب والسنة وانتهت القضية اكتفي على هذا المقدار احبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام عليكم